اسم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء وإن الله على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيد الأولين والآخرين وسيد ولد آدم أجمعين وسيد من مضى ومن بقي هو نبينا المصطفى محمد عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى التسليم وارض اللهم على العشرة المبشرين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن وأبي عبيدة وأهل بدر والحديبية والشجرة وسائر الصحبة أجمعين وارحم العلماء والتابعين والصالحين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مرحبا بكم جميعا وطبتم وطاب مجلسكم وأسأل الله عز وجل أن يجعل تلك الجلسات وتلك الكلمات لي ولكم في صحيفة الحسنات تنفعنا عند الممات وثبتنا الله بها على الصراط حتى يدخلنا بها رياض الجنات تحت نبينا محمد عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى السلامات وإن شاء الله آه سنجيب مستعينين بالله عز وجل سائلين إياه التوفيق والسداد والعفو والعافية من كل زلل على آه أسئلتكم واستفساراتكم إن شاء الله عز وجل والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فما كان صوابا فمن الله عز وجل وبتوفيقه سبحانه وتعالى وما كان غير ذلك فنستغفر الله عز وجل وهو فهو من الشيطان فنستغفر الله الرحمن من كل ذنب وعصيان سائل يسأل ويقول أخ ضغط, ضغط على أخته ضغطا شديدا لتتنازل له عن قطعة أرض ورثتها عن أبيها واستعان في ذلك بأمه فتنازلت له عنها ثم توفيت بعد ذلك بفترة طويلة وتوفي هو بعده ولم يكن له زوجة ولا أولاد فهل لأولاد أختي هذا هذه ميراث منه الحمد لله أما أمر الميراث فلا يحل لأحد أن يأخذ ميراث أخيه بالكره منه فلا يحل له ذلك فقد قال الله عز وجل في كتابه وتأكلون التراث أكلا لما أي الميراث فربنا أنكر على عباده هذه الفعلة الشنيعة فلا يحل لأحد أن يأخذ ميراث أحد مهما كانت الأسباب وفعلا الأيام هذه كثر هذا المنكر من أكل الناس ميراث بعضهم البعض وهذا أمر شنيع في فعلته شديد في العذاب المترتب عليه في الدنيا والآخرة السلام عليكم
السلام عليكم اتفضل يا استاذ عبد الرحمن ازيك يا شيخ علي صوتك شويه ايوه يا شيخ علي الصوت
ايوه حضرتك سامعني اه اتفضل لو سمحت انا عندي سؤال اتفضل دلوقتي ليا واحد صاحبي عمل كلب ربا ايوه فهو دلوقتي هو ايه؟
يديني مثلا 20 جنيه فانا عايز اخد على بنية سلف يعني وبديها له ايوه أنا حرام عليا ولا مش حرام؟
حاضر اقول لك ان شاء الله اه السلام عليكم
السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام اتفضل يا ام محمد لو سمحت يا شيخ الله يبارك فيك انا لسه وضعه من 15 يوم امم وتأميت ابني مهيمن اسمك ايه مهيمن طيب
فهل الاسم فيه ناس كتير بتقول ان الاسم فيه حرمانية يعني فانا عايزة اطمن الله يرضى عليك حاضر
الله يبارك فيك السلام عليكم وعليكم السلام آه، أما الأستاذ عبد الرحمن الذي قال إنه عمل قرض ربا فطبعا آه، بإجماع أهل العلم أن الربا محرم لقول النبي لقول الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا ولقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون ولقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون أما آه القول الذي يقول آه بأنه إذا كان بسيطا فلا بأس به فهذا إلى الآن لم نجد عليه دليلا من كتاب أو سنة أو حتى من فعل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو قول قاله بعض أهل العلم يصيب ويخطئ وإذا قال بعض أهل العلم قولا من غير دليل فنعتذر عن قوله بالأدب والحسنى من غير أن نتطاول على العالم فكل يؤخذ من كلامه ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم وصورة الربا التي اتفق عليها العلماء اللي هو الزيادة في الأنواع الستة لقول النبي عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء فما زاد فهو ربا والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء فما زاد فهو ربا فهذه الأنواع الستة إذا من يعطي لابد أن يأخذ بمثلها ويدا بيد من غير تأجيل من غير نسيئة من غير تأجيل من غير نسيئة هذا آه الذي آه عليه آه أهل العلم لا لا ولا يجوز الربا للضرورة لأن الله عز وجل ذكر الضرورات ولم يذكرها, ولم يذكره فيها قال حرمت عليكم أمهات حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام يعني 11 نوع ولم يذكر فيها الربا والله عز وجل لا يغفل ولا ينام وما كان ربك نسيا فكان من الممكن أن يذكره لنا فيه فهذا لا يجوز لضرورة ولا لغيره يعني لو الإنسان كما قال بعض أهل العلم لو سأل شحت ولا يأكل الربا يجوز أن يسأل للحاجة ولا يأكل الربا للحاجة يجوز أن يسأل يعني يشحت ويأكل الميتة ولا يأكل الربا لأن الله عز وجل لم يذكره والذي يقول غير ذلك يأتينا بدليل نقلي قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم أو حتى قال الصحابة حديث موقوف أو حتى قال الصحابة أو فعله بعض الصحابة من الذين عندهم علم بالربا ولا ولأن ممكن يكون بعض الصحابة لا لم تبلغه بعض الأحاديث فهناك بعض الأحاديث لم تصل إلى بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مش مشكلة لو خالف برضه بنعتذر للصحابي ونترك قوله للأحاديث الصحيحة التي وردت عن غيره من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هذا بالنسبة لمسألة الربا السلام عليكم السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله يا أستاذ مصطفى
كيف حالك يا شيخ الحمد لله
إن أحبك في الله أحبك الله تحترم من أجلك
بعد إذن سيادتك بس عندي سؤال بعد إذن حضرتك امم اتفضل
والله شوف كنت شايل وديعة في ال- في البنك فاتصل عليا من فترة كده وقالوا مبروك أنت كسبت جايزة قيمتها مثلا مبلغ مالي اه فما هي يعني آه، عايز استفسر مثلا عن المبلغ ده هو يدي هيعطيك جايزة هيعطيك جايزة
ايوه نعم كده كم انت دخلت في مسابقة لا انا ما دخلتش في مسابقات عشان الوديعة اللي عنده ايوه نعم الوديعه انا ما دخلتش في مسابقات هي انا شايل وديعه حضرتك واتصل عليا قال ان انا ان انت كسبت جايزه معانا مبلغ مالي حاضر حاضر فعايز سأعطيك بعد إن شاء اذنك الله بس عايز اشوف ال- ده حلال يعني زي ربا ولا كيف هفتيك إن شاء الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا عندي سؤال واحد ب- بس يا شيخ لو, ممكن لو سؤال واحد ماشي قول ربنا يستر.
ماشي هل يقارن علم العليم الذي ليس كمثله شيء بعقل العاقل الذي بين إصبعي الرحمن يقلبه كيف يشاء هل يجوز مقولة بدايتها علم العليم وعقل العاقل اختلف والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله وهل هي مقارنة فاسدة وهل يجوز قولها بعد العلم بخطئها ممكن أقول ملحوظة ما انت قلت سؤال واحد ما دي ملحوظة تبع لا السؤال.
كفاية الله يهدينا ويهديك كفاية السلام عليكم
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضل يا استاذ عبد الرحمن ايوه يا شيخ اتفضل انا سالتك في الاول ما فهمتش منك السؤال انا بقول لحضرتك آه، صاحبي هو اللي عامل كارد مش انا اه ف- فهو عايز يسلفني واديها له تاني عايز يسلفك ايه نعم علي صوتك شويه بقول لحضرتك هو عايز يسلفني واديها له تاني فحرام عليا السيف مني عايز يسلفك وايه ايوه ارجعها له تاني يعني يسلفني 20 جنيه وبرجعها له تاني 20 زي ما هي اه مفيش مشكله
ماشي شكرا
السلام عليكم معلش يا دكتور وعليكم السلام يا ابو محمد
طب معايا بس كام حديث كده يا دكتور الله يكرمك اتفضل الحديث الاول الجماعه رحمه والفرقه عذاب امم الحديث الثاني من لم يسال الله يغضب عليه امم الحديث الثالث آه حديث الدعاء سلاح المؤمن الدعاء ايه الح- الدعاء سلاح المؤمن الوضوء يمكن قصدك لا لا الدعاء سلاح المؤمن امم لا لا الدعاء سلاح المؤمن يا مولانا حاضر الحديث الرابع انا دعوه ابي ابراهيم انا ايه أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى عليه السلام آه، ال- الدعاء ال- ال- الحديث الخامس يا مولانا الحديث البسملة على الوضوء وسؤال بس أخير يا دكتور معلش آه، أحاديث الشيخ الألباني يا مولانا ال- الأحاديث الحسنة والحديث الصحيحة رأي الشيخ لبعض الناس يقول أحاديث الشيخ الألباني معظمها ضعيف آه، رأي حضرتك في في بعض الناس دول يعني في في أفضلهم يعني حاضر السلام عليكم.
سأفتيك إن شاء الله السلام عليكم
السلام عليكم اتفضلي آه ايوه لو سمحت انا كنت بسال آه، انا كنت بسال ان زوجة الر... آه، لا، عايزه اسمها زوجة الرسول وعايزه اعرف اذا كانت ستنا ماريا كانت جاريه ولا زوجه حاضر
اوكي مش شكرا شكرا السلام لك عليكم وعليكم السلام ورحمة الله آه، الأخت أم محمد وضعت من 15 يوم وسمته ابنها مهيمن يعني طبعا يا أخت محمد هذا كلام هذا خطأ فاحش يعني أما, أما سمعت أبدا أن هذا من أسماء الله عز وجل ولا يصح أبدا التسمية بأسماء, التسمية بأسماء الله عز وجل سبحانه وتعالى أبدا يعني أنت الصلاحي فورا سميه عبد المهيمن عبد المهيمن أما المهيمن فهو الله عز وجل هو الله عز وجل وحده فلا يصح أن نتسمى بأسماء الله عز وجل بل ده عند بعض العلماء كمان آه، التسمي بمحمد بيكون بدقة يعني بعضهم كعمر أنكر اسم محمد قال لرجل سمى نفسه محمدا قال أتحب أن يسب النبي بسببك لكنه جائز لقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الشيخان تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي أو ولا تكتنوا بكنيتي لا تكنوا بكنيتي أو لا تكتنوا بكنيتي فصح صلاحي فورا فورا فورا قبل الأمر ما يبقى صعب عليك بتروح السجل المدني وبتصلحيه وبعدين برضو الراجل اللي سجل لك غلطان ده ساعات ما كانوش بيرضوا يسجلوا آه، بعض الأسامي الإسلامية زي آه، يعني آه، ناس كانت بتسمي مثلا آه، آه، بعض أسامي مركبة فكان بيزعل لما أقول له سمي لي أبو عبيدة ابن الجراح أو مثلا عمر بن الخطاب كان بيزعل اشمعنى في رضي وهذا من أسماء الله عز وجل السؤال بعد ذلك آه، هذا الأخ الذي آه، أخونا الفاضل الذي الأستاذ مصطفى الذي وضع ماله في البنك وجاءته هدية أنا يا أخي أرى الله يكرمك لا تأخذها لأن كل ه- هذا هذه الأموال كما سمعنا من بعض أهل العلم آه، أنها كلها من الربا في الربا بتكسب من الناس الذين أوضعوا ب- أموالهم في البنوك ت- زي- فوائد زيادة بيديها لك أنت لا على الأقل فيها شبهة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه من الله ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام فأنت تخلي بالك من هذا الأمر السائل الذي بعد ذلك يقول الأخت بتقول آه، علم العليم وعقل عاقل اختلفا أنت يا أختي الفاضلة مش فاهمة الكلام علم العليم أي العليم اللي هو المخلوق مش العليم تطلق على الله عز وجل والإنسان إذا كان على علم كبير يسمى عليم قال ربنا عز وجل وفوق كل ذي علم عليم قالوا في تفسيرها كل عالم فوقه عالم حتى إلى الله عز وجل فهو فوق كل عالم فعليم يعني علم عنده علم كثير وليس علم عليم يقصد بها الله عز وجل لا لا لا لا السائل الذي بعد ذلك أبو محمد بيسأل عن الأحاديث الجماعة رحمة والفرقة عذاب هي غريبة غريب الأحاديث غريبة ولكن معناها صحيح من لم يسأل الله وأغضب عليه هذا أيضا له أصل في الأحاديث الصحيحة الدعاء سلاح المؤمن هو الوضوء سلاح المؤمن له أصل في الحديث الصحيح لكن الدعاء هو العبادة الحديث صحيح الدعاء هو العبادة قال النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة ثم قرأ قول الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم أنا دعوة أبي إبراهيم ورؤيا أمي وبشرى عيسى بن مريم ده حديث حسنه بعض أهل العلم وهتلاقيه في كتاب لطائف المعارف لابن رجب الحنبلي رحمه الله البسملة على الوضوء لها أصل وذكر ذلك الصناعي في الصنعاني في سبل السلام وأنها لها أصل في الوضوء الوضوء بالبسملة هو الأفضل بعض أو بل أوجبها بعض أهل العلم لكن الراجح أنها مستحبة والوضوء من غيرها صحيح لكن هي قال من اللطائف التي قرأتها لبعض أهل العلم في البسملة على الوضوء قال إذا سمى على وضوئه إذا لم يسمي على وضوئه وضوءه صحيح وقد طهرت أعضاء الوضوء كلها بوضوئه أما إذا سمى فالجسد كله يطهر بوضوئه السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام
اتفضلي لو سمحت أنا عايزة أعرف علي الصوت شوية نعم الصوت لو سمحت أنا أيوة.
كنت عايزة أعرف على أي أساس بيختلف العلماء والحق لا يختلف عليه اثنين يعني مثلا على أي أساس في إيه؟ بيختلف العلماء في إيه؟
آه، ما أنا أقول لحضرتك يعني مثلا في النقاب يعني إنه المفروض أنا في رأيي إن النقاب فرض وبيوجد كثير من الأدلة لكن مفيش دليل على إنه سنة فليه اللي اختلفوا وكمان في إطلاق اللحية وهل يجوز آه، تهذيب اللحية ولو سمحت آه، أنا خالتي كبيرة في السن بلغت 62 عام ولم تقدم عليها أبدا من صيام ربما كانت تصوم الست من شوال ولا تقضي ما عليها وهي الآن ترى أن صحتها لا تسمح لها فهل آه، فهل تطعم مع التوضيح لو أنا مثلا أجلس معها وأطعمتني فهل مثلا في كل مرة تطعمني ي- يسقط عنها يوم؟
وأنت مسكينة؟
نعم؟
أنت مسكينة؟
لا أنت م- م- فقيرة ولا مستريحة؟
لا عادي لا عادي ما ما يصحش
لازم تكون مسكين لازم تكون مسكينة يعني اقصد اقول يعني هل هي اصلا يعني آه، تقضي آه، تقضي بان هي تصوم ولا تقضي بان هي تطعم؟
إن- حاضر هقول لك إن شاء الله شكرا سلام عليكم
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل
آه، شيخنا احنا بعمل في تصميم مواقع الكترونيه يعمل في كنت قسم عايز- إيه؟
مواقع الكترونيه أيوه كنت اسال عن موقعين آه، على على مجال العمل بتاعهم اذا كان حلال ولا حرام بتعمل إيه؟ إيه السؤال الأخير إيه؟
عايز اسال على موقعين أيوه آه، او نوعين من المواقع اذا كان العمل فيهم حلال ولا حرام اتفضل اسأل الموقع الاول موقع قنوات تلفزيونيه عن طريق الانترنت موقع إيه؟
ده قنوات تلفزيونيه قنوات آه، فضائيه عن طريق الانترنت أيوه بيقبل اي نوع من انواع المواقع عكس طبعا الجنسيه وقنوات ال- العنف لكنه طبعا بيقبل ايه ان يبقى في قنوات افلام واغاني ومسلسلات و... و... و- وما الى ذلك يعني وفي برضه ايه وثائق وعلمي بس بيقبل المسلسلات والافلام والاغاني كله الم... النوع الثاني من المواقع آه كنت انا عملته اصلا لشركه اللي هو آه، خلفيات الشاشه صور خلفيات للشاشه تمام وبعد ما سلمتهم الموقع نزلوا عليه بعض الصور حوالي 1500 صوره لقيت منهم 10 صور آه، شركيه تمام آه، هم دلوقتي الشركه دي طالبه مني ان انا اعمل لهم صيانه للموقع وده وأنت بالصيانة.
حضرتك تقدر تشيل الصور اللي اللي فيها لا، غلط لا، دي؟
لا ما اقدرش ما تقدرش اه يعني هو فيهم 10 صور كده ل- لدين اخر يعني و يعني بدون دخول- يعني هو و- و- ويعني شركي بالنسبه لهذا دين دين اخر يعني امم فهم هم 10 صور من 1500 بيح- وعايزين ال- دلوقتي بالخيار اعمل لهم صيانه في الموقع فهل اقبل هذا العمل ولا ما ما, ما, ما اقبلوش يعني هو بالخيار يعني مش مجبر انا أعمل.
وانت آه، انت ليك شغلة تاني نعم ليك شغلة تاني أيوة، ايوه انا انا حر انا حر طب الحمد عملي لله حر طب الحاضر آه، حاضر ماشي
اتفضل السلام عليكم
السلام عليكم عليكم السلام حاج ابو ابراهيم اهلا وسهلا يا حاج اهلا بيك يا دكتور عايزه اسال سؤال لو سمحت والله.
اتفضلي يا حاج آه، في واحد كان متجوز واحده ومخلف منها اربع عيال وجه وبعدين جه في خلاف بينهم وبين بعض و- وسابها مم.
وبعدين هو هي هي اتجوزت وسافرت مع جوزها السعوديه وهو توفى هل يصح ان تعمل له عمره؟
اللي جوزها الثاني نعم لجوزها اه الاولاني الاولاني اه تعمل له عمره طب وهي فاكره الاولاني ليه حصل خلاف بينهم ح- حصل خلاف بينهم وبين بعض حاضر حاضر ومعاه اربع عيال وهي آه.
خدت منه ثلاث عيال والكبير آه، سابته لانه معاق امم حاضر سأفتيك ان شاء الله طيب
آه، حديث البسمله العضوية انا قلت واقول آه، حديث الالباني غالبها ضعيفه يا اخي الكريم الله يكرمك آه، ده عمل زي اللي بيقول ايه آه، شيخ الاسلام ابن حجر العسقلاني زي بيقول كده او واحد مثلا يقول الشمس ضوءها ضعيف القمر ما بينورش بالليل اما واحد يقول الالباني احاديثه ضعيفه هذا له حالان لا ثالث لهما اما ان يكون لا يعرف شيء عن الحديث ولا أهله وما عجبوش اسم الألباني وإما أن يكون في قلبه شيء مش من أهل السنة إحنا تعودنا كده اللي يغمز في الألباني لهذا الغمز يقول أحاديث الألباني ضعيفة بالطريقة دي آه لو يطلع الحديث الألباني حديث حديثين ثلاثة فيهم كلام الألباني مش معصوم لكن آه، آه، شيخ المحدثين في عصره آه، زهرة العصر ريحانة عصر الحديث في زماننا بل قال بعض أهل العلم آه، أنه هو المجدد في هذا القرن الذي آه، قال آه، في هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام آه، إن على رأس لا آه، آه، لا يبقى إن على رأس كل مئة سنة ي- يبعث الله عز وجل على رأس كل مئة سنة من يجدد للأ- لهذه الأمة أمر دينه فقالوا ال- ال- بلا يعني عامة أهل العلم من المنصفين وأهل السنة قالوا في العصر اللي احنا فينا القرن بتاعنا ده لا إما الشيخ الألباني لا إما الشيخ ابن باز والغالب ان الشيخ الألباني لأن توسعات الشيخ الألباني في الحديث آه، نفعت أكثر بصراحة مع إن الشيخ ابن باز آه، يعني الله أكبر الله أكبر ولله الحمد لكن آه، انتفع الناس بأحاديث الشيخ الألباني أكثر بكثير بعد الشيخ ابن باز الشيخ ابن باز آه، وهو حي كان آه، يعني آه، شمس العلماء لكن بعد وفاته رحمه الله ال- الانتفاع به بقى أقل من آه، للشيخ الألباني أما الشيخ الألباني إلى الآن صححه الألباني حسنه الألباني صححه الألباني حسنه الألباني صححه الألباني ضعفه الألباني ترك آه، ثروة فاللي يقول غير كده على حسب اختلاطي بأهل العلم اللي بيقول الألباني أي كلام أو حديثه ضعيف أو كده بلاقيه اتنين لا إما ما عندوش ح- فكرة عن الموضوع ده وبيتكلم وخلاص زي زي مشايخه لا اما يكون في قلبه شيء من ناحيه السنه ما تقولش اهل السنه ابدا الا لو واحد طلع واحد حديث 2 3 5 6 ماشي مش عيب مش عيب علماء قالوا كده عبد الرحمن بن مهدي وسفيان الثوري قالوا لا يوجد حافظ لا يخطئ اما من كسر خ... من من آه، زاد حفظه وقل خطأه فهو الثقه ومن كسر خطأه وقل آه، حفظه فهو الضعيف لكن واحد لا يخطئ مستحيل مستحيل العصمة دفنت بعد موت سيدنا أو بموت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آه، بل العصمة المطلقة لله عز وجل وحده فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم آه، ينسى أحيانا وربنا عز وجل يذكره السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام لو سمحت يا شيخ بعد اذن حضرتك عايز أيوة.
اسال بس عن حكم التصوير بالكاميرا الشخصيه او بكاميرا الموبايل بكاميرا شخصية أو كاميرا إيه؟
الموبايل الموبايل آه.
شكرا السلام عليكم وعليكم السلام
السلام عليكم ورحمة وعليكم السلام ورحمة الله اتفضل ازيك يا مولانا اتفضل أهلا وسهلا آه، حضرتك انا من ال- ال- المبتلى آه، بالدين المبتلى بإيه؟
بالدين بالدين فاني احب من حضرتك من سيادتكم ان تعلمني كلمات ارددها تساعدني في سداد دين حاضر بس خلي آه، أحضر ورقة وقلم وإن شاء الله لما يجي سؤالك همليك ماشي أحضر ورقة وقلم أو تسجل لي ماشي الله يكرمك اعمل لك دعاء جميل تقوله قبل النوم ان شاء الله يقضي عنك دينك ان شاء الله باذن الله لو لو عدى شهر ودينك دينك لم يقضى بعد الدعاء ده كل ليله انا المسؤول ماشي آه، ربنا يسد عنا وعنك يا رب ويعافينا من الدين ومن كل بلاء حاضر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضل ازيك يا استاذنا الحمد لله لو تكرمت في دلوقتي ثلاث مسائل عايز اسالك فيهم لو سمحت اتفضل دلوقتي شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله كان دايما يعني بيتعمق جدا في اي مساله وبيحاول يفصلها تفصيل بحيث ان الناس تكون عندها وعي. للاسف انا بجد مثلا يعني في بعض المسائل المستجده يعني مثلا في موضوع التصوف كان بيقرر مثلا ان هو لا يخلو من حق وبيؤخذ به ويحمد عليه وهكذا الامر بالرغم إن يعني هو تاني قرر الحته إن هو الاخيره الله بيدعي.
يكرمك تاني بالراحه وعلي صوتك نعم تاني الحته الاخيره دي وعلي صوتك يعني شيخ الاسلام ابن أيوة.
تيميه رحمه الله أيوة.
كان دايما بيفصل في اي مساله حديثه او مستجده حتى لو كانت المساله بدعيه اه فمثلا في ب- في بدعيه التصوف ايوه يقرر انه لا يخلو من حق ويؤخذ به ويحمد عليه وهكذا الامر في الكلام و- و- ومذهب والما- يعني كان دايما في تفصيل في المسائل يعني ثناءه على المصيب مثلا من ائمه التصوف و- و- وعلى ذلك مثلا ثناء كان- على مين
يعني كان دايما يثني على بعض الناس من التصوف يعني لم يترك للتصوف فكره صوفيه الا ونقضها وابطلها وحكم ببعيد التصوف ومع ذلك كان بيحكم على بعض الناس بانصاف يعني كان عنده انصاف نعم يعني نعم نعم نعم نعم يتبع منهج منهج المعادله والموازنه في حكمه على الافكار كما في حكمه على الاشخاص نعم.
كان بيتبع المنهج ده وبيحاول دايما اي مساله مستجده يحاول يأصلها انا بشوف مثلا بعض المسائل المستجده زي زي العلمانيه والديمقراطيه يعني في ناس في العلمانيه الكفريه اللي هي بي- بيفصل الدين عن ال عن ال عن الاسلام بالكليه وعن السياسه بالكليه وبالتالي في ناس لما تيجي تكلمهم علمانيين يقول لك مثلا لا ده احنا مرجعيتنا الشريعه واحنا مش ضد الشريعه وحاجات زي كده فبناكد الناس مجرد ما يجي مثلا كلمه آه، علمانيه او ديمقراطيه تبص تلاقيه راح فاتي بدون تعميق وبدون تفصيل للمساله فبيبقى بينتج عن ذلك خلل كتير جدا للامه. الحاجه الثانيه حضرتك مساله ال ال ال بعض العلماء دلوقتي يجي يترو- يعني يجي دلوقتي يتاكد في مصطلحات جديده زي الاسلام الدعوي والاسلام السياسي واختزال الدين و- وتقطيعه وكانه هذا في انفصام بين الاسلام الدعوي والانفصام والإس- بحجه ان ايه بعض العلماء يقول لك احنا مش طلاب سلطه ولا ان احنا عايزين سلطه ولا كده انا شايف ان الكلام ده مخالف للشرع لان ال- الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده كانوا اصلا جاسوس الامه وكان من ضمن كلماتهم آه، انا والله ان امراتكم لاهون علي من هذا النعل الا ان اقيم حقا او ادفع باطلا و- وعندنا امثله كثيره لا حصر لها في مساله ان احنا دايما التورع على ان ده السلطه يعني لما يجي مثلا آه، آه، الامام العادل اللي تبع لظلوم لا تضل وما لا ظل الا ضل لو تعفف هؤلاء الناس عن السلطه ويتركوا السلطه مين اللي هيكون يعني مثلاً اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم يا ولاد لو احنا الولد.
جبنا اولي الامر مثلا ناس غير صالحين فهذا اسمه هيكون على مين؟ مساله برضو آه، كان الشيء- الاستاذ العقاد رحمه الله كان برضو قال كلمه جميله جدا في مساله الناس اللي اتهمت الحسين ان هو كان طالب للسلطه فبيقول يعني وايسر شيء على الضعفاء الهازلين ان آه، يذكروا ها- هنا طلب الملك ليغمروا به شهاده الحسين وذويه فهؤلاء واهمون ضالون يعني مغرقون في الوهم والضلال لان طلب الملك لا يمنع الشهاده وقد يطلب الرجل الملك شهيدا آه، قديسا وقد يطلبه مجرم بريء من القداسه وانما هو طلب طلب غايه و- وانما المعول في هذا الامر على الطلب لا على المطلوب فمن طلب الملك مثلا بكل ثمن وتوسل يعني القضيه قضيه النيه هل هو طالب لاداء كلمات الله ولا طالب لحظوظ نفسه ولا زي مثلا آه، اول من تصعد بهم النار ثلاثه عالم ومجاهد وكريم يعني حتى يقال عنه انه عالم او حتى يقال عنه انه مجاهد حتى في هذه الاعمال الصالحه اذا فسدت النيه فسد العمل فانا نمشي حضرتك بس في باب النيه بالذات لانه 70 باب من ابواب العلم إيه، ازاي نعلم الناس ازاي تصحيح النيه وازاي نتاجر مع الله في النيه في كل شيء حتى نكون هداء اعلاء كلمات الله وبالذات حضرتك الايه الكريمه يا ريت حضرتك تعلق عليها وصلي الضوء عليها اللي هي ربنا سبحانه وتعالى بي- بي- بيعاتب الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى ممكن يهلك عدوهم في- مع سيدنا موسى اللي اللي هي بتاعت آه، عسى ربكم ان يهلك عدوكم اه عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فانظر كيف تعملون، مسؤوليه ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، اليس على العلماء مسؤوليه؟ بعض العلماء دلوقتي بيفضلوا ال- الاسلوب الدعوي او المواعظ والرقائق وبيتركوا العمل السياسي وهذا في منتهى الخطوره لان احنا في مرحله محتاجين تغيير دستور، محتاجين إز- ازاي نقيم الشريعه في مرحله انتقاليه خطيره جدا، آه، يعني هل يستطيع احد ان ينفي ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أحد أن ينفي عن الخلفاء من بعدي إنما سموا خلفاء لأنهم كانوا يسوسون الأمة ويواصلون مهمة الرسالة من يرقى في عمله السياسي فيكون أول السبعة الذين يظلهم الله في ظل في في ظل يوم لا ظل إلا ظل فمسألة التواضع ظله.
ومسألة إن إحنا نترك ال- ال- ال- هذا الأمر بحجة إن إحنا مش طلاب سلطة فهذا في رأيي ورع كاذب وجزاكم الله خيرا أمم. حاضر انا هجاوب لك ان شاء الله على قد ايه على قد ال السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل اتفضل بعد اذن حضرتك يا فضيلة الشيخ ممكن اسال ثلاث اسئله بس اتفضل
السؤال الاول آه، ماذا نقول بالسيد البدوي وامثاله من آه، من الصوفيه ال- آه، الذين يعني توفاهم الله لان في بعض الناس آه، يعتقدون في هؤلاء انهم اولياء من من اولياء الله الصالحين امم السؤال الثاني امم آه، ماذا آه، هل قتل النبي صلى الله عليه وسلم احدا من المشركين بسيفه عند لقاء الاعداء عند لقائهم او كان يخطط ب- فقط للمعركه؟ آه، حاضر السؤال آه، الثالث آه، ماذا كان عليه او النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان آه، كافرا او والى اين مصيره آه، اذا كانت هناك احاديث آه، وارده في هذا الشان؟
ابو النبي صلى الله عليه وسلم او النبي صلى الله عليه وسلم وامه حاضر حاضر يا جزاكم الله شيخ خير.
حاضر وجزاك يا شيخ السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخنا يا مرحبا الحمد لله الله يعزك يا أخي بارك الله فيك وفي آمين.
جميع القائمين على قناة الرحمة امين جزاك الله خير
لو سمحت ال- ال- السؤال انا لي اخ يعمل عند عند واحد الر- الراجل دوت آه، بيجيب بعض قطع الغيارات لبعض ال- الماكينات آه، غير مكتوب عليها الهويه اه وبيتم التجميع و- وبعد ذلك بيوضع على كل قطعه صنع مثلا في اليابان صنع في في الهند فهل ف- فهل هذا هو يعني شيء يجوز العمل عند هذا الرجل ولا ولا فيه مشكله؟
حاضر حاضر حاضر السلام عليكم وعليكم السلام حاضر آه وصلنا لحد فين إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على آه آه، زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم آه، يعني هم آه، النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده آه، إحدى عشرة زوجة كلهن آه، أمهات المؤمنين ولكن كان في وقت واحد كانوا تسعة كانوا تسع زوجات منهم آه، خديجة رضي الله عنها وسودة رضي الله عنها وعائشة رضي الله عنها وميمونة رضي الله عنها وأم حبيبة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنها وجويرية بنت الحارث وماريا رضي الله عنهم أجمعين ويعني إيه آه، ها آه، وأما ماريا فكانت كانت آه، جارية ولم تكن آه، حرة فسراها النبي صلى الله عليه وسلم وربنا رزقه عز وجل منها إبراهيم وهي كانت من مصر السؤال اللي بعد ذلك آه، على أي أساس يختلف العلماء في النقاب واللحية بتقول لي في اختلاف يعني آه، في آه، أحيانا في اختلاف آه، أخت فاضلة هي تسأل السؤال ده آه، يا أختي الفاضلة في اختلاف في أحيانا بيكون بدليل زي مثلا إيه كان النبي يعني واحد يقول لي احنا نشرب قاعدين والتاني يقول نشرب واقفين في اختلاف ده ليه وجهة هي حديث ده عنده حديث وده عنده حديث ده عنده حديث صحيح لها النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائمة والتاني عنده حديث صحيح شرب النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم قائمة فالاختلاف مسموح ده يقول له نهى يبقى هو ناخد بالنهي أولى لأن ممكن يكون حديث القيام منسوخ والتاني يقول له لا ده من زمزم قائما على أساس كان زمزم بيبقى عندها زحام فالنبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا إن وقت ضرورة الزحام أو في أي ضرورة نشرب واقف لا حرج ده خلاف مستساغ أما في خلاف التاني ال- الخصم ما عندوش دليل زي مصطفحة المرأة الأجنبية قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب أحدكم في رأسه بمخة من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له واضح حديث صحيح عند رويان وهيثم قال رجاله ثقات وكثير من أهل العلم التاني بقى بياخدها بالعقل يقول ليه ما فيهاش حاجة أنا أهم حاجة قلبي سليم أنا ما أقصدش حاجة دي زي أختي دي زي أمي دي زي بنتي كل الكلام ده غلط أختك غير الم- الأجنبية أمك غير الأجنبية بنتك غير الأجنبية الأجنبية ال- آه يح- يحدث من مسها خطر أما المحارم فربنا عز وجل كل إنسان طبيعي سليم يعرف كده المحرم يحس إنها فعلا لا شيء لا انجذاب نحوها إلا الرحمة أما الأجنبية ففيها آه، قد تحدث شهوة بل الغالب إلا إذا كان الإنسان مش طبيعي وهكذا فالثاني ما عندوش دليل غير إيه رأيي عقلي فكري أرأيتي هذه الخلاف الذي لا يستساق ده بضرب مثل والأمثلة على ذلك كثير فمسألة النقاب بعضهم بيقول آه، ان آه، كشف الوجه آه، في حديث أسماء الناس بتقول لا النقاب واجب بتقول الآية في سورة الأحزاب والعلماء فسروها آه، علماء السلف وقال آه، ربنا عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما وعشرين مفسر قالوا أو أكثر وأنا كتبتهم وأكتبهم وأقولهم تاني إن شاء الله بس بكراسة غير دي آه، خلصت فركنتها لكن أنا كاتبهم بفضل الله عز وجل وجمعتهم آه، فعشرين مفسر أو أكثر قالوا في تفسيرها إن تغطية المرأة جميع جسدها وقال محمد بن سيرين رحمه الله سألت عبيدة السلماني رحمه الله عن هذه الآية فأمسك بثوب وغطى جميع جسده ولم يظهر إلا عينا واحدة تقول له دلوقتي بيغطوا الاثنين عشان لما نقول للمرأة من من نسائنا غطي عين تقول لا أنا ما بقاش عوراء ما اعملش زي العوراء نقول خلاص غطي الاثنين أما المرأة تكشف تكون بيضة وعينيها واسعة وتكشف ال- العينين فتنة أكتر من متبرجة فتنة أكتر من متبرجة بس أدي مسألة النقاب إحنا بناخد بوجوبه بالأدلة هم بياخدوا بحديث أسماء إذا ذه- بلغت الأياء أسماء إذا بلغت الحرة لم ي... يص... لا يصح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار صلى الله عليه وسلم إلى وجهه كفيه لكن عندنا كأهل الحديث الحديث ضعيف من ثلاث أوجه زي ما قلت سعيد بن بشير ومؤمل اثنين ضعفاء موجودين في السند والثالث خالد بن ريك مش ضعيف بس بينه وبين عائشة في انقطاع لم يسمع من أم المؤمنين رضي الله عنها فالحديث ضعيف هذا هو عمدتهم فاحنا بناخد بوجوب عشان كده يدنين عليهن من جلبهن وكنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم منتقبات احاديث كثيره في ذلك تقول عائشه رضي الله عنها في حديث صحيح رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط النساء وانا منتقبه فعرفني وحديث الإفك في البخاري قالت وقد فلما رآني صفوان ابن المعطل رضي الله عنه وكان قد عرفني قبل نزول آية الحجاب فخم فاست- فاستيقظت باسترجاعه فخمرت وجهي بجلبابي في البخاري والله في البخاري في البخاري ايضا كان نساء النبي عليه الصلاة والسلام منتقبات ونساء الصحابة وغير ذلك وما زال الأمر إحنا هنا والله في مصر ربما بعض ال- الناس تستغرب من هذا الكلام أنا اللي في سن اللي في سننا اللي في سننا أنا شفت أمي رحمها الله تعالى وجيراننا وقرايبنا آه، زمان قبل في السب... في, الست... في آخر الستينات آه، بيغطوا وشهم بالبيش وهم خارجين بل وفي ثورة 19 كانت نساء مصر كلها أما تخ- خرجت الثورة بالنقاب وموجود في كتب الأولاد الصور المصورة القديمة بل أكثر من ذلك قال بعض أهل العلم إن بعض النصرانيات كانت تنتقب عشان تعرف تعيش في وسط المسلم يعني حاجة معروفة حتى في مصر مش في الحجاز في مصر هنا في بلدنا مصر الأزهر كان معروف الكلام ده قلنا لو في الحجاز ماشي آه، بلد النبوة قريبة من من من من شمس النبوة لكن هنا في مصر كان نفس الكلام هذا مش غريب النقاب غريب آه، اما بعد عننا ورجعنا له تاني هو قامة الهوجة عشان جاي لنا من الغرب آه، جراد جاي من الغرب يقول لا نقاب لا لحية لا آه، اسلام لا ختان لا احنا الحمد لله بنبين والناس الحمد لله الاسلام ربنا هو اللي بينشره وبينه للناس بفضل الله عز وجل السؤال بعد ذلك هل يجوز الاخذ من اللحية دي اللي فيها خلاف بعض العلماء قا- آ- آ- أجاز ذلك آ، بياخد بحديث خذوا من طولها وعرضها لكن بعض العلماء ضعف الحديث ده آ، لأن قالوا رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده آ، عمرو بن العاص آ، هذا آ، فيه آ، ضعف فيه ضعف الرواية دي بالذات فيها ضعف وهو ما- جاي من ح- من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ففيها ضعف فالأصل زي ما قال النووي تترك ده الأفضل تترك على حالها آه، من غير أن يأخذ منها السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله
لو سمحت يا شيخ آه، بسأل المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مم.
هل ي- يخرج يعني مش هيخلد في النار زي الكافر بشهادة الحديث اللي هو يخرجه من النار كل من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان اه السؤال الثاني آه، لو واحد سأل شيخ عالم من علماء الأمة عن فتوى وعمل بهذه الفتوى حتى انه ما- لحد ما مات امم ولكن في هذه الفتوى مثلا ضعف او كده هو ما يعرفش هو أخ- اخد بعلم الشيخ ومشي عليه وفي الاصل مثلا افتراضا ان الفتوى دي اللي الشيخ اجتهد فيها وطلعت مش صح مم.
هل هو السائل عليه ذنب ولا حاضر.
الشيخ هو اللي هيحاسب عليها وهيشيل ال- دي حاجة.
حاضر.
والسؤال الاخير بارك الله فيك نريد نطمن على الشيخ مصطفى العدوي بارك الله فيك حاضر لا الشيخ في سفر عادي ما تخافش الشيخ في سفر عادي بخير ما, في ما, ما, ما اسمعش عنه آه، شر يعني هو في آه، في سفر عادي السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
اتفضل أيوة. كيف حالك يا دكتور الحمد لله
اسعدكم الله امين يا رب
آه، دكتور انا سالت حضرتك من شويه كده بالنسبه للفلوس بتاعه البنك اللي انا قلت لك آه، شايل وديعه وبلغوني ان انا كسبت آه، جائزه ماليه اه فبعد اذا كان الو- الوديعه يعني ال- ال- الفلوس دي انا قلت لحضرتك ان انا واخدها من فتره حوالي بتاع سبع ثمان شهور اه فس يعني ع- اتصرفت في الفلوس دي فممكن مثلا الوديعه ال- ال- الجائزه اللي انا خدتها دي ممكن يعني اقسطها ممكن ايه اقسطها يعني
تقسطها ايوه يعني مثلا اطلعها اطلعها لله او اطلعها أيوة، أيوة، لقرايبي.
أيوة، أيوة، أيوة.
اطلعها أيوة.
ت- تجزئه يعني اه ايوه قسط يعني لان المبلغ ده مش ممكن ما يكونش موجود معايا يعني لا كده.
خلاص قسطه صدقه
آه، بس يعني ممكن على كم يعني ممكن يطول يعني ولا وقت لا ما معين تطولش ولا على قد إيه؟
ما تقدر ما تطولش
طيب شكرا يا دكتور الله يكرمك يا شيخ صالح جزاك الله خيرا هنستنى شوية عشان آه، الوقت وبعد كده آه، إذا آه، أما- يعني لقيت في وقت اديني اسأل اسئلة تاني طيب طيب ماشي ماشي يا شيخ صالح اتفضلي يا حاج
الو اتفضلي
لو سمحت آه، انا آه، والدي يعني آه، آه، هو هو يعني بقاله فترة ما بنكلمش بعض ف ل- مخاصمة أبوكي؟
فانا فانا بقالي فترة مش بكلمه كده ما بتكلميش اباكي اه يعني مش بين ما فيش ما فيش علاقة يعني بينا هو بيقطع لوحده فانا دلوقتي بقى كده عليه ذنب حاضر افتيك ان شاء الله وانا بس حضرتك انا بكلمه وهو بيقول لي ما تكلمنيش حاضر
بس وادعي لي والنبي اللي ما تدعينيش ربنا بالنبي.
يهدي اولادي يعني حاضر لا اله الا الله السؤال اللي بعد كده اخ إيه اخت بتسأل عن جدتها عليها صيام هل تصوم تصوم ام تطعم اذا كانت تستطيع ان تصوم فيها صحة تصوم ان لم تستطع لعذر كمرض او نحوه او ضعف فتطعم عن كل يوم مسكينا بس تطعم ما ت- ما تدي- ما تقدمش فلوس ما نترجمش الإطعام لمال كتير من الناس بيترجم الإطعام لمال بيترجم الإطعام لمال غلط إطعام ال- الحلف بالله عز وجل يكون إطعام فإطعام عشرة مساكين ربنا بيكلمنا عربي كان ممكن ربنا يقول أو, أو قيمتهم لكن قال إطعام عشرة مساكين إز- الزهار كفارة الزهار فإطعام ستين مسكينة الذي يقع على أهله في رمضان يطعم ستين مسكينة يبقى يطعم ليه بنترجم احنا كل حاجة بمزاجنا صدقة الفطر برضه ترجمناها ن- الحديث يقول اطعام لا نقول ده احنا هنطلعها فلوس لا طلع زي ما ايه نعم هو في الامر فيه خلاف بس الارجح آه، هذا الامر انا احب ان ابلغ آه، ما اراه الارجح ان شاء الله عز وجل وما ندين الله عز وجل به لا نحب ان نحرم منه آه، عامة المسلمين آه، سائلة سائل يعمل في مواقع الكترونية وفيها مواقع فيها آه، غلط اغاني او صور مش كويسة او مثل هذه الامور لا ابعد يا اخي الله يكرمك لا تساعد في ال- زي اللي بيساعد هنا في الخير واحد يعمل في قناة اسلامية هو مشترك معنا في الاجر انا لما ادعو الله عز وجل وابلغ امر حق هو بيساعدني المصور بيساعدني واللي بيكلمني في التليفون بيساعدني واللي بيجهز جوه في الكنترول بيساعدني واللي بينزل لي ال- ال- ال- الدرس على فلاشة بيساعدني واللي بيديرها بيساعد واللي واقف عليها دي ليها آه، يعني عشرات الرجال يقفون في هذا الأمر واللي بيدعي لنا بيساعدنا واللي في البيت بيساعدنا واللي في المسجد بيساعدنا فكل ده مشترك حتى اللي بيحضر الدرس واللي بيسمع بيساعد لأن لو ما فيش مستمع وما فيش حضور الدعوة تقف إذا أنت كمستمع والذي يحضر في المسجد والذي يسمع على الشاشة كل هذا أيضا مشترك في الخير لأنه آه، منظومة من ضمن أركان منظومة الدعوة إلى الله عز وجل فأنت يا أخي كذلك في الشر تعتبر مشارك أما تطلع الصورة بسببك أو الصيانة بسببك مشارك زي ما بتصون في الإسلامي أما واحد يصون آه، حاجة هنا جهاز عندنا في اللي بيطلع عليها شيخ يقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره كل اللي بي- اللي بيجهز بيشارك بيشارك ولو بالكلمة ولو بالكلمة ولو وهو قاعد على الباب بس بينظم الدخول والخروج ده مشارك في الخير التاني مشارك في الشر انتبه يا أخي الكريم الله يحفظك أنت مشارك في الشر خلي بالك خلي بالك ولو بال... بالكلمة بالدعاء قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري في صحيحه آه إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم حبسهم العذر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا فقد غزا واحد بيجهز غازي في سبيل الله فكأنه غزا الثاني هو يجاهد وده بيجهزه كأنه غزا الله أكبر فخلي بالك ما تصنش ال ال الآلات اللي فيها برامج آه خاطئة آه عري أو قبولات أو أحضان أو حرب للدين أو صور فيها شرك أوعى ولا بال ولا بالنصيحة ولا بالنصيحة وربنا وانت تقول الحمد لله عملك حر وجرب كده كلامي هتلاقي ربنا عوضك كتير في الخير هيجي لك رزق كتير لو سبتها لله قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أمامة إنك لن تدع شيئا تبتغي به وجه الله إلا بدلك الله ما هو خير لك منه السؤال اللي بعد كده آه هل يجوز أن يعمل تعمل عمرة لزوجها الأول الله أعلم بصراحة أنا لا أعرف هذا السؤال واحدة طلقت من زوجها الأول وتزوج الثاني وما ما مات الثاني عايزة تعمل عمرة للأول أنا والله الله أعلم أنا الذي أعرفه أن يكون الولي هو الذي يعمل عمرة لقول النبي عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صوم صام عنه وليه صام عنه وليه فاختلف العلماء في الولي بعضهم قال الولي هو العصبة من الأقارب الأب وأبوه وابن على والابن وابنه وإن نزل والأخ وأخيه وإن بعد والعم وعمه وإن بعد وبعضهم قال كل القرابة وبعضهم قال الولي أعم من ذلك اللي بينه وبينه ود ومصلحة وحب وعمل ومثل هذه الأمور أنت الزوج الأولاني انقطع عن كل شيء فعشان كده أنا توقفت في هذه في هذا السؤال أما برضو بالنسبة للتصوير بالكاميرا أو بالموبايل هو حقيقة يعني أنا لا أستطيع أن أخالف عامة أهل العلم من الذين أباحوا هذا الأمر في هذا في هذا الزمان لكن أنا بصراحة من باب الأمانة في القلب من التصوير شيء تقول لي ما أنت بتتصور يا مولانا أنا أستغفر الله وأنا حاسس بقلق في قلبي وأسأل الله المغفرة وأسأل الله أن يدخلنا في قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات فإن شاء الله الخير اللي احنا بنقدمه للناس نرجو أن يغفر لنا الله عز وجل به ما نقع فيه من من الآثام ومنها إثم التصوير لكن بعض العلماء أباحوا من من أحبابنا ومشايخنا قالوا التصوير المحرم اللي هو قول النبي عليه السلام ومن قال الله ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة وليخلقوا شعيرة قالوا كخلقي لكن ده خلقه مش كخلقه الصورة دي هي نفس الشخص مش مثلها لكن, آه لكن أنا في القلب منه شيء من باب الأمانة ما اضحكش على نفسي وأستغفر الله وأستغفر الله سائل عليه دين يريد دعاء لسائل اكتب معايا الله يكرمك اكتب معايا قبل النوم تقول اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء منزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت أخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء أغنني من الفقر واقض عني الدين أغنني من الفقر واقض عني الدين إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إذا ما كانش الدين ربا أنا بقول لك أهو أنا مسؤول عن هذا الكلام مش هيعدي شهر لما يكون ربنا سد عنك إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله طالما مش ربا أو حرام يبقى بإذن الله هيسد عنك إن شاء الله إن شاء الله الدعاء ده سؤاله كل يوم قبل النوم هذا مجرب والله هذا مجرب ومن غير التجربة احنا عندنا نصدق الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم السؤال الذي بعد ذلك بيقول أخ اتكلم كتير الشيخ الإسلام تيمية مع أنه بيفصل وبينقض التصوف نقدا شديدا لأنه إلا أنه يمدح بعض العلماء صح فعلا كالجنيد رحمه الله تعالى وبشر الحافي وإبراهيم بن أدهم هؤلاء الأعلام تقول لي يا مولانا أنت أنت بتمدح هؤلاء المتصوفة نعم هم رجال كانوا صالحين فعلا أخطأوا في أشياء مفيش كلام في أشياء لكن علماءنا كبار زي الإمام أحمد بن حنبل كان يحترم بشر فبشر كلب حتى قال بعد الفتنة قال قولة عظيمة خرج من فتنة خلق القرآن وربنا نجاه طبعا القرآن غير مخلوق وبعد أن نجا قال الحمد لله الذي رضى عنا بشر الله أكبر رضى عنا بشرا يعني أنا خلقت بالفتنة وبشر راضي عني لأنه كان في الصلاح حاجة عالية قوي في الطاعة والعبادة والذكر وكده والورع لكن أمر ال الوقوع في بعض الأشياء الخاطئة في التصوف دي بسبب أنهم كانوا ما عندهمش علم كبير لكن كانوا في الطاعة حفظ الله بهم البلاد والعباد واحتج بهم العلماء وزي بشر وكده وكان الإمام أحمد ده الخطيب البغدادي اللي هو قالوا كل الناس عيال على الخطيب في في المصطلح علوم علوم الحديث وبعد ذلك عارف الخطيب عليه قال شربت ماء زمزم بثلاث نيات شربة أن أدرس الحديث في مسجد كبير عندهم تقريبا اسمه مسجد المنصور والثانية برضو أن يدرس كتاب تاريخ بغداد كله أو يقرأه والثالثة أن أدفن بجوار بشر فحقق الله له عز وجل الثلاثة أمنيات شفت بقى الكلام وبشر هذا كان من المتصوفة لكن كان حاجة رأي قوي في الطاعة والعبادة والذكر فأحبوه لله ما فيش حد معصوم فأنا ممكن أحب إنسان في الله وأبغض أبغض الحتة اللي بيعملها معصية لكن ما ارميش الإنسان خالص عشان خطأ أو خطأين أو ثلاثة لا إذا غلب خيره يبقى حبيبي إذا غلب شره يبقى عدوي مش عشان مسألة أو مسألتين إذا كتر منه ال ال ال الزم والغمز واللمز وال وال والمكر واللؤم والبغي نكرهه لكن إنسان خطأ أو خطأين ده لازم ده لازم يحصل ده لازم يحصل فعشان كده يا شيخ ابن تيمية كان بيمدح بعض المسوين عايز يقول احنا بقى هو قصده ايه اه الأستاذ جزاه الله خير هو بيقرأ كتير تقريبا اه في هذه الأمور اه المعاصرة بيقرأ بصراحة عشان كده سبته يتكلم أعجبني كلامه وإن كان هو في شوية لخبطة عنده لكن بصراحة مثقف فعشان سبته يتكلم لحد ما خلص قال طب دلوقتي انتوا ليه بتبغضوا العلمانية على إطلاقها وبتبغضوا الليبرالية على إطلاقها ليه ما تقولش أنا ببغض العلمانية والليبرالية لكن في ناس فيها كويسة لأن الناس الكويسة ما سمعناش لسه كلامهم كل اللي بيجي لنا في الجرائد بيبخوا على الإسلام وأهله آه سموم ما شفناش واحد حنين نادر هو دلوقتي بدأ شوية هه هه واحد اسمه محمد العزبي بدأ يتكلم عن الإسلام والتراجم العلماء النهار امبارح كاتب عن مالك بن أنس وعن بعض أهل العلم جزاه الله خيرا وإن كان برضه مش أسلوب آه آه علماء الشرع لكن يشكر بدأ ي... بعد ما بيخبط فينا بدأ يتكلم كويس ماشي فلو لقينا حد منهم كويس هنقول عليه كويس بصراحة بنقول عليه كويس طب الأخ محمد الغوص قلنا عليه كويس الأخ اللي اسمه عصام حشيش قلنا عليه كويس مفيش كلام أخ تاني اسمه بدر محمد بدر قلنا جزاه الله خيرا أهل الخير عارفينهم أهو والباقي أهل الشر عارفينهم وبنكرههم في الله عز وجل وبندعي عليهم بس ومش مسامحينهم فإحنا الحمد لله برضو بس عايزين واحد منهم يكتب كلام يحس إن هو إيه نحس إن هو يعني مسلم حتى ما بقاش كل حاجة يقول لا نريد شرع شريعة لا نريد حكم الفقيه لا نريدها إسلامية عايزين يرجعونا ورا طب هنعمل إيه لازم نزعل لازم نزعل يا أخي السؤال اللي بعد ذلك سائل ماذا تقول عن السيد البدوي وأمثاله أنا ما أقدرش أقول غير أن يعني أي ميت يموت مهما اعتبره أن هو مكان يعني في ناس بتقول هو مش كويس وفي ناس بتقول كويس اعتبره كويس إيه اللي يودينا إحنا عند قبره ونلف ونطوف ونعمل كل هذا أخطاء شرعية النبي صلى الله عليه وسلم سيد العالمين نفسه قال فيما رواه البخاري اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد حديث الصحيحين يحذر ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره صلى الله عليه وسلم غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا ليه تزعم الحاجات دي يزعلوا جدا يعني لازم أكونش أنا أعبد القبر أبقاش أنا راجل معتدل لا إله إلا الله إحنا ما قلناش حاجة يا أخوان على رأسنا الأولياء ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون لكن العلماء قالوا في تفسيرها كل مؤمن تقي فهو لله ولي مش ناس معينة اللي في القبور بس في ناس بعض الشباب دلوقتي ظن ان مفيش اولياء غير اللي في القبور والباقي اللي ماشيين على الشعر على الارض دول شياطين لا غلط كل مؤمن تقي فهو لله ولي وكل على قدره في ولايه كبيره وفي ولايه صغيره كل على قدره كل على قدره في ناس بينا اولياء ناس صالحين عايشين الان بيمشوا بينا كراماتهم واضحه هل معنى ذلك ان احنا نسجد لهم ونركع لهم وما ونعمل لهم قبر في المسجد في اوضه كده واول ما يموت تدفنوا فيها لا ولايته وطاعته تنفعه هو امام الله كلنا لله عز وجل عبيد الصحابة دفنوا واللي راح منكم البقيع ما بيشوف ما شوفش أي قبر الصحابي باين حتى فاطمة رضي الله عنها رضي الله عنها وأرضاها رضي الله عنها وأرضاها رضي الله عنها وأرضاها رضي الله عنها وأرضاها قالت لعلي ادفني ليلا ولا تخبر أحدا بمكاني وفعلا دفنها ليلا ولا يعرف أحد مكانها إلى الآن في وسط القبور أدت أدي الولاية بقى مش ولي اقول لك اوعوا تنسوني انا هتدفن في المسجد انا هتدفن في المسجد انا هتدفن في المسجد والكلام نحو هذا الكلام هذا كلام خطأ شنيع والله النبي عليه قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا لعن الله اليهود والنصارى وقال صلى الله عليه وسلم في البخاري بيض ايضا الا ان من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد الا فلا تتخذوا القبور المساجد فاني انهاكم عن ذلك والاخر نقول نزعل نزعله جدا لا اله الا الله يعني ده حديث عن النبي عليه السلام والله لو في حديث النبي عليه السلام والصحابه كانوا كده كنا نروح هناك ونتمسح ونذبح وزي الحج ايه اللي يبعدنا احنا ويخلينا نبعد لكن كل هذا اشياء خطأ بصرف النظر هل قتل النبي صلى الله عليه وسلم احد الاعداء ايوه واحد قتل واحد تقريبا اما قال اميه بن خلف تقريبا اميه او ابي قال انا اقتل محمد فلما بلغ كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بل انا اقتله وفعلا قتله وقيل ان النبي صلى الله عليه وسلم مسك الرمح وشده كل الصحابه آآ آآ بعدوا حوله كانه زقه وصوابه وقتله وفي رواية صحيحة أشد الناس عذابا من قتل نبيا أو قتله نبي اللي يقتل نبي أو النبي يقتله فهذا يعتبر من أشد الناس عذابا اللهم عافينا وتبتلينا يا رب العالمين يا أبو النبي عليه الصلاة وأمه يعني أنا أنصح طلبة العلم لا نكسر الكلام في هذا الموضوع الناس بتزعل الناس تزعل جدا لو تقول له النبي عليه الصلاة قال أبي وأبوك في النار الناس بتزعل فمالوش لازمه الكلام ده لا يترتب عليه شيء حتى علمائنا الكبار ربنا يحفظهم ويرحمهم زي الامام الطحاوي والشيخ حكمي وشيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم ما كانوش بيتكلموا في المواضيع دي كتير هو بس الامام ابن حجر العسقلاني تعرض في هذا لشرحه في شرح حديث ابي طالب قال اما النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمي قل لا اله الا الله كلمة أحاد لك بها عند الله يوم القيامة بس كان تعرض لي بصراحة تعرض أنا نفسي اتأثرت أنا نفسي تأثرت وكدت أبكي لما قرأت الكلام لكن لا مفر من قدر الله عز وجل لازم نسلم لازم نسلم أما النبي عليه الصلاة والسلام زار قبر أمي قيل حتى الشمس أثرت فيه وهو يعني يجلس القرفصاء عند قبر أمي ويدعو ويقول يا رب ائذن لي أن, أن أستغفر لها فأذن له أن يزور قبرها يعني كلام شديد فأنا أنصح طلبة العلم ملاش كلام في الموضوع ده ما حدش بيتحمل بيزعل ان الناس تزعل جدا وما يترتبش عليه عمل يبقى نبعد عن الكلام في هذا الامر ما حدش بيستحمل تقول له النبي صلى الله عليه وسلم قال ابي وابوك في النار وتعمل مشاكل يبقى ملوش لازمه ما يترتبش عليه عقيده يا اخي وتلاقي طلبه علم تيجي عند النقطه دي بالذات ما حكم ابي النبي عليه الصلاه والسلام وامي يا اخي هو ده اللي هي... هو ده اللي يوديك الجنه او هيخليك عالم فاقرا في الكتب موجود الاحكام انا دليتك على حديث حديث الصحيحين اما جه ابو طالب يحتضر وجاء بجواره ابو جهل بن هشام وعبد الله بن ابي اميه وجاءه سيد الخلق عليه الصلاة والسلام وقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاد لك بها عند الله يوم القيامة فقال له أبو جهل وعبد الله بن أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يكرر عليه ويكرر له تلك المقالة حتى كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله وقال النبي عليه الصلاة والسلام لولا أن تعيرني قريش لأقررت بها عينك فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما والله لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك أستغفر لك وق... أما سمعوها الصحابة قالوا إحنا نستغفر لأبائنا وأمهاتنا كما استغفر النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه وأمه فنزل قول الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عما وعيده وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو له تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم والكلام ده كتير وإن شاء الله أنا ممكن أخصص له جاء مجلس لأن أنا عملت بحث فيه في شرحي لصحيح مسلم في كتاب شرح أحاديث من كتاب الإمام اللي هو فتح الوهاب في شرح أحاديث مسلم بن الحجاج أنا شرحته بتفصيل بفضل الله عز وجل ومكتوب لطلبة العلم أما لعامة الناس الناس بتزعل واحد يخطب بيه على المنبر ويقول أنا أبو النبي صلى الله عليه وسلم في النار وأمه في النار بتعمل مشكلة بتعمل مشكلة كبيرة ملوش لازمة وما تتفش عليها عمل فأنا بنصح طلبة العلم بكده يا هو برضو اللي بيسألني في السؤال ده شاب فرحانين بالحكاية دي أو لا يا أخي اتق الله وقالوا كده حدثوا الناس على قدر عقولهم ابن عباس رضي الله عنه يقول حدثوا الناس على قدر عقولهم أتريدون أن يكذب الله ورسوله السؤال الذي بعد ذلك سائل يكتب على قطع الغيار صنع في كذا غشاش يجيبها يصنعها هنا ويخلطها هنا ويكتب ميد ان جابان ده كلام او ميد ان تشاينا ده يكتب يا جابان كمان يعني تشاينا دي حاجة درجة ثالثة يكتب يا- يا جابان غش غش والله والله غش وقد قال النبي عليه السلام فيما رواه البخاري في صحيحه من غشنا فليس منا أما مر على رجل عنده صبر الطعام أما يقول عندنا في الشرع طعام يعني قمح فضرب يده في الطعام فوجد بللا فقال ألا جعلته ما هذا قال أصابته السماء يا رسول الله يعني المطر قال هل جعلته من أعلى حتى يراه الناس عشان تعرف ان هو مبلول من غشنا فليس منا من غش فليس منا من غش أمتي فليس منا هل ليس منا تتخوف هل ليس من أهل سنتنا رأي ليس من أهل قبلتنا رأي ليس من أهل ملتنا خطيرة رأي لأهل العلم فخلي بالك خلي بالك الأرزاق بيد الله ده مش هيزود رزقك كده تعذب وتكسب حرام انت تعبت وخرطت وجهزت وتكتب in Japan حرام سيبها فاضية او اكتب made made in مصر made in مصر مش Egypt احنا مش Egypt احنا مصر مصر المسلمة Egypt يعني القبط لا احنا made in مصر M A D E I N M I S S E R اهو قلتها لك بالعربي والانجليزي من باب التبليغ من باب الامانه احنا مصر مش آه، Egypt مصر ارب آه، Arab Republic مش Egypt Arab Republic مصر Arab Republic الا هل بلغت اللهم اشهد المسلم الذي يشهد ان لا اله الا الله يخلد في النار طبعا مهما عمل تقول لي يا حتى فلان وفلان حتى فلان وفلان طالما قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان ومات على ذلك ما يخلدش لازم يطلع في يوم من الأيام لقول النبي عليه الصلاة والسلام آه، فيما رواه البخاري في صحيحه أن الله عز وجل يقول يوم القيامة أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان وفي رواية وزن ذرة من إيمان وفي رواية وزن برة من إيمان وفي رواية وزن ذرة من إيمان في حتة إيمان قد الذرة ولا إله إلا الله لازم في يوم من الأيام يطلع سبحان الله يفعل الله ما شاء رحمة أرحم الراحمين وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي يقولون عنه أنه متشدد بيقول الكلام ده بيقول لك لا تحكم على إنسان موحد مات ب- بنار مهما فعل ولو كان أظلم الظالمين يقول لك ليه قال ربما يكون عنده حسنات تمحي أدي واحد ثاني حاجة ربما تاب في سره قبل أن يموت اثنين ربما رحمة الله عز وجل غلبت فرحمه إلا حقوق العباد دي بقى يوم الأيام ليها موقف بس ممكن برضه لو عنده حسنات كتيرة يدي العباد يوزع عليهم ويتحمل ذنوبهم وعنده زيادة ينجو الله أكبر سبحان أرحم الراحمين سبحان أرحم الراحمين هل من يعمل من عمل في فتوى عالم وكانت خطأ آه، هل عليه على هل, هل, هل الذنب عليه ولا على العالم سؤال كويس جميل في ناس يقول لك الذنب على العالم لا الذنب على الاثنين يا مولانا اه الذنب على الاثنين فاضل لي سؤال السؤال ده وسؤال هقولهم بسرعه ان شاء الله الذنب على على العالم عشان كده انا قدرت قلت كفايه كده عشان انا قست الوقت لقيت الحمد لله زي ما قست الوقت بفضل الله عز وجل الام اذا كان العالم اذا كان العالم آه، افتاه والراجل ما يعرفش العالم يعني بيظن العالم ده حاجه كبيره جدا يبقى الذنب على العالم اما هو عارف دلوقتي بقى عارف رايح لمين هيسال في قناه الرحمه ولا يسال في بي بي سي بتفرق بيبقى عارف هناك مين اللي هيقول له وعارف هنا مين اللي هيقول له وعارف هنا اهل سنه وعارف هنا كذا بس يبقى يتحاسب لو عارف راح لمين لو فاهم لا واحد ما يفهمش حاجه بيظن العالم ده قدامه كبير يبقى الذنب على العالم اما اذا كان كده يبقى الذنب على الاثنين السؤال اللي بعد كده خاصمت اباها هل عليها ذنب وهو لا ما تكلمنيش تستحمل وتكلمه تاني وتالت وشوف هي مزعلاه ليه وترجع له قال النبي عليه السلام الب- الاب باب من ابواب الجنه فاحفظ ذاك الباب او ضيعه نسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا وان يثبتنا على الحق حتى نلقاه آه، وأن يقضي حاجاتنا ويسر أمرنا وفرج كربنا يحفظ نعمه علينا وأن يرفع على بلد- عن بلدنا كل سوء وسبحان وصلى الله اللهم صل وسلم وبارك على الرحمة المهداة والنعمة المزداة نبينا محمد بن عبد الله النبي المصطفى والرسول المجتبى والحبيب المرتضى وعلى آله وصحبه ومصابيح الهدى ومدور الدجى والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين تم كلام ربنا محمود وله المكارم والعلى والجود وعلى النبي محمد صلواته ما غرد قمر وورق عود سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم ومتابعتكم وغيرتكم وإلى لقاء قادم إن شاء الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله
الدين أمانة يعرفها أهل الإيمان